قلت بين مرثا ومريم مريم اختارت النصيب الصالح مرثا اهتمت واضطربت خلوا بالكم لما مرثا قالت له خلي اختي تيجي تساعدني قال لها انت تهتمين وتضطربين اوعى تفتكروا ان الرب وضخ مرسى عشان بتخدم لا الخدمة مطلوبة وكون مرسى تشتغل مطلوبة بس تشتغل وودنها ايه معاه مش تهتم وتضطرب اكتر حاجة الاهتمام والاضطراب عشان كده يقولك مرسى لاقته وكل اللي ما عرفوش يقعدوا عند قدمي المسيح اللي ما اختاروش النصيب الصالح بيروحوا مع ربنا يعملوا ايه يلاقوه كلمة يلاقوه يعني ايه يعني يتعاملوا معاه ند للند يعني كلمة بكلمة ورد برد وليه يا رب وعشان خاطر ايه ما هو ده اللي بيلاقيه اللي بيلاقيه كده لكن اللي بيجلس عند رجليه يقول له صمت لم اتكلم لانك انت فعلت ده احيانا احنا بنظهر ذكاء اكثر من الله احيانا بنظهر ذكاء اكثر من الله وشوفوا بقى مرت سألت السؤال اللي هتسأله له مريم لو كنت ها هنا لم يمت اخي شوف يسوع قال لها ايه سيقوم اخوك قالت له طب وجبت ايه من عندك ما احنا طول عمرنا من ساعة ما رجينا مدارس الاحد ونقول وننتظر قيامة الاموات وحياة الدهر الاتي طب ما عارفين ده مش المسيحيين بس ده كل الاديان بيقولوا ان ايه كل دين يربط نفسه بالسماء يقول لك ان احنا ايه في قيامه في يوم القيامة يوم القيامة ده الفراعنة الوثنيين بيؤمنوا بايه بالقيامة وبالبعث ايه اللي جبته من عندك عشان كده هو قال لها سيقوم اخوك عارف قالت له ايه يا سلام قالت له مرسى انا اعلم انه سيقوم في القيامة في اليوم الاخير انا عايزه دلوقتي اتكلمنا على اليوم الاخير انا عايزه دلوقتي رد عليا يسوع قال لها انا هو القيامه خلي بالك انا القيامه نفسها انا الحياه نفسها انا القيامه والحياه القيامة للي فيه المسيح مش مستني قيامة والحياة للي فيه المسيح مش مستني حياة لانه عايش القيامة وعايش الحياة وما يهموش هنا ولا هناك انا القيامة والحياة من امن بي ولو مات ده يقصد بها مين لعازر ولو مات فسيحيا طب وبالنسبة للي قدامي دلوقتي مش لعازر ومن كان حيا اه ومن كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد مش هيموت للأبد يعني مش هيموت امال اللي بيحصل ده ايه اصل الموت ده ليه منظر الموت ليه منظر انت مش هتشوف الموت هتجتازه دون ان تراه وقدام الحاجة ما شفتهاش خلاص ما دام الحاجة انت ما شفتهاش خلاص لن يرى الموت الى الابد عارف بالضبط ازاي زي ايه زي اللي بيعمل عملية هل بيشوف الأجهزة اللي بتستخدم في العملية؟ أبدا لما تيجي تسأله ايه يا فلان اللي حصل يقول لك ادوني حقنة وقعد يسألني سؤال وبعد ما سألني السؤال ابتدى وبعد ما سألني سؤال بصيت لقيت نفسي بفتح عينيا لقيت نفسي على السرير ومركبين لي الخراطيم طب ايه اللي حصل؟ يقول لك ما اعرفش هل معنى ذلك اني ما اتفتحش البطن؟ ما استأصلش حاجة؟ اتفتح البطن واستأصل الورم وخيط جوه وخيط بره وحط القطن وحط البلاستر وعمل مش عارف ايه وركب الخراطيم وكل حاجة ولا شاف حاجة ادي كلمة لن يرى الموت اليهود كانوا قالوا للمسيح انت بتقول لن يذوق الموت هو ما قالش لن يذوق لان كلنا هندوق ايه الموت بس مش ايه مش هنرى نرى تعالوا شوفوا استفانوس كده اسأل الناس اللي بره شفت ايه بعد ما روحوا بيوتهم اسكتوا الغلبان المسكين رموه جوه الحفره واول حجر نزل في دماغه المخ طلع تاني حجر الدم غرق وشه تالت حجر شفاه على وشه والشتايم اللي شتوها معاه والبهدله اللي بهدلوها والحجاره هرت جسمه حته حته الصدر اتكسر كنا بنسمع الطقطقه بتاعت العظم والبهدله حصلت لكن تعالوا نسال الصفنون شفت ايه يا الصفنون يقول لك انا كل اللي شفته بصراحة كده بصيت لقيت السماء مفتوحة والمسيح قاعد شكله جميل وبيبص لي وبيضحك وعايز اوصل له مش قادر وحواليه ملايكة بتعمل انغام وترانيم ورائحة عطرة لدرجة صرخت وقلت لهم انا شايف المسيح جالس على يمين العظمة طب واللي حواليه حواليه مين الناس اللي حواليه انا انا مش عارف انا ما كنتش واخد بالي منهم نور المسيح خلاني شفتهم عبارة عن اشباح بس كنت شايف حاجات بتطير كده ايه اللي بتطير ده طب سمعت صوتهم وهم بيشتموا فيك لا انا سمعت ترانيم ملائكية بس حسيت ان زي ما يكونوا ايه بيحطوا لي حاجة كده تب عالية وبيطلعوا لي كأنهم بيزقوني لفوق ناحية حبيبي لدرجة قلت له اذا كانوا اللي بيعملوا خطية دي ما تحسبها لهمش ما تحسبها لهمش لا تقم لهم هذه الخطية ايه ده الناس روح يقولوا العازر يقولوا ان الصفانوس مات مرجوم وهو يقول لهم انا اخذت للسماء انا ما شفتش موت ان عشنا للرب نعيش ان متنا للرب نموت مش هنشوف الموت الناس يقولوا ان الموت مش عارف مؤلم وزي جر مش عارف الشوك على الحرير ده الكلام ده ملوش لا مش في الايمان مش في الايمان قبل الموت هتبص تلاقي الدنيا منورة حواليك هتلاقي ملائكة وقديسين هتلاقي الرب يسوع فاتح لك احضانه هتبص تلاقي نفسك واقف وسطيهم ضموا لصدرك ولحضنك وخدك وطلع لفوق لا شفت جسدك ولا شفت الروح وهي بتخرج ولا شفت اي حاجة وتقول له كنت فين من زمان الله ده الموت اصبح سهوة يا ناس لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح فذاك افضل جدا اتؤمنين بهذا اه السؤال ده ليكم اتؤمنين بهذا من كان حيا وامن بي فلن يرى الموت الى الابد يا ريت له قالت له عن ضعف ايماني لا قالت له نعم يا سيد انا قد امنت انك انت المسيح ابن الله الاتي الى العالم كلام جميل لكن ملوش اساس نتقابل به المرة الجاية ربنا يبارك حياتنا ويمتعنا في الايمان ويعطينا ان نحيا لمجد المسيح يسوع الذي يعطي امين بيقول لماذا قال سبعة أيام تعيدون فيها رغم ان قدسكم قلتوا اول يوم راحة وثامن يوم راحة الظاهر صاحب السؤال ده بعته بخصوص صعيد المظال اللي كنت بتكلم عنه هو فعلا بيقول ان عيد المظال سبعة ايام وبعدين يجي يقول لك ايه وفي اليوم الثامن راحة للرب فهنا كلمة اليوم الثامن راحة للرب يعني سبعة ايام في السبع مراحل اللي الرب بيقود فيها قصة الخلاص من عيد الفصح الفداء عيد الفطير شيل الخطية عيد البكورة الانتصار على الموت بالقيامة عيد الخمسين الملء بالروح القدس عيد هتاف الأبواق تجميع شعبه عيد الكفارة الاجتياز الصديقة العظيمة عيد المزار اللي هو ربنا يضلل على العالم ويشيل المعاثر منين من الارض لما يشيل المعاثر هنلاقي في اليوم السابع اللي هو بيقول سمعت صراخ بيقول قد صارت ممالك الارض للرب ولايه ولمسيحه سمعت صوت بيقول ان ممالك الارض كلها للرب ايه ولمسيحه بعد ما يشيل المعاثر من الارض هل كل شيء انتهى لا ناقص حاجة تانية ايه بقى الحاجة اللي ناقصة الحاجة اللي ناقصة اللي هو بيقول ثم رأيت سماء جديدة وارضا جديدة لان السماء الاولى والارض الاولى مضتا وهي نفس الاية اللي بيقولها انا خالق كل شيء جديد فده اليوم الثامن ده رمز لليوم ايه لليوم الثامن واحد بيقول الكتاب المقدس بيقول اطلبوني بلجاجة ولا تملوا هل الله يحب اللجاجة مش حكاية ان الله يحب اللجاجة عشان تبقوا عارفين لكن الله عارف ان الحاجة اللي بتاخدها ببساطة بتهملها الحاجة اللي بتاخدها ببساطة بتهملها لكن الحاجة اللي انت بتاخدها بلجاجة بتعمل ايه بتحافظ عليها يعني هضرب لك مثل نفترض طلبوا منك ورقة ممضية من الدولة فرحت راحوا مدين لك الورقة الورقة خدتها في ثلاث دقايق بتعمل ايه ترميها على المكتب طب وان ضاعت الورقة هطلع غيرها لكن نفترض الورقة دي دوخوك عليها فترة طويلة وتروح من هنا وترجع من هنا وفضلت بعد دوخة طويلة جبت الورقة بتعمل ايه تطبقها وتشيلها في الدرج وتقفل عليها وروحك كلها فيها ولما حد يقول لا وانا انا غاوي اخد ده كله فربنا صنع خلاص مجانا لكن عارف الانسان الحاجة اللي بياخدها مجانا مش مقتنع بيه تتصوروا الحاجة اللي بياخدها مجانا مش مقتنع بيه على رأي احدهم حكى قصة قال لك واحد وقف على قراعة الطريق وقال في عمارة بني عمارة كلها شقق وقال العمارة دي تمليك ببلاش ويضرب الجرس ويقول تمليك ببلاش اللي عايز اي شقة يجي ياخدها والناس اللي معدية عليه بيقولوا تعالى نتفرج على الراجل ايه المجنون واقف يقول حاجة ببلاش حاجة ببلاش لمدة اسبوع ولا حد فيهم لا هوب ولا سأله ولا قال له اديني ابو بلاش ولا حاجة لان الناس حاطين في ذهنهم بطبيعة البشر مفيش حاجة بدون ايه بدون مقابل لازم كل حاجة لها مقابل المسيح يسوع جاي يعلن لينا في خلاص مقدم بدون مقابل لكن على الاقل عشان تحافظ عليه طلب منك انك تطلب كل شيء عنده بايه بلجاجة واللجاجة دي مش لاجل الامور المادية لا عشان تبقوا عارفين من اجل الامور ايه الروحية احفظ ال- الكلام اللي هقوله لك الليله الامور المادية الله يعطيها لكم دون ان تطلبوها هقولها تاني الامور المادية الله يعطيها لكم دون ان تطلبوها والامور الروحية لا يعطيها لكم الا اذا طلبتوها بلجاجة والكلام ده مش من عندي ده كلامه هو ده تلخيص لكلامه لان هو قال لا تهتموا ها، بما تأكلون ولا بما تشربون ولا بما ايه تلبسون لان هذه الامور كلها ها تزاد لكم ابوكم يعرف ما انتم تحتاجونه قبل ان تطلبونه الامور دي مين اللي بيطلبها قال لهم الامم طب وبعدين اطلبوا اولا شوف ملكوت الله وبره وكل هذه تزاد لكم لان الله يعطي الروح القدس للذين يطلبونه عشان كده اللجاجة حطها ربنا اوعى تفتكر اللجاجة يعني ربنا عايز يذلك ولا عايز يقول لك طب مش هديها لك الا لان عارف طبيعتك عارف طبيعتك الطبيعة البشرية كده فبيضطر الامور الروحية عشان تقدر قيمتها هو مش هيديها لك بفلوس لكن هيديها لك ببلاش بس على الاقل تطلبها بايه بلجاجة واللجاجة نمرة واحد تشعرك بقيمتها نمرة اتنين تشعرك بانك انت تعلن امام نفسك انك محتاجها لانك لو مش محتاجها هتطلبها مرة وجت جت ما جتش ما جتش عشان كده تبقى مهمة بالنسبة لحياتك واحد الحقيقة بيقول ايه ما صحة الاقوال الاتية وما هو سندها الكتابي حرام السير الحافي بعد التناول عدم البساط بعد التناول عدم الاستحمام قبل التناول اكل اللب مش عارف وشوك السمك وعزم الفراخ مش عارف آه، جرح الدم النازل من الاصابة شوفوا انا هقول حاجة التناول انا بحب اتكلم بمنتهى الصراحة التناول سر مقدس وسر مقدس يعني معناها مش اكل وشرب عشان تبقى عارف مش اكل وايه وشرب علشان كده قال الكتاب المقدس ملكوت السماوات ليس اكلا ولا شربا يعني ايه اكل وشرب يعني مش زي الاكل اللي انت بتاكله لان لو كان اكل طبيعي خلوا بالك وانت بتاكله لو بصقت تبقى بصقته يبقى بقى فعلا اكل ايه اكل طبيعي لانك بصقت واذا كان اكل طبيعي يبقى هينزل البقايا بتاعته مع المخلفات صح ولا لا لان اي اكل بتاكله بيتهضم وبيطلع منه مخلفات والمخلفات دي بتنزل من ايه من الانسان لكن ده سر بمجرد ما بيدخل بيتحد بيك بالكامل لو قطعوك حتة حتة ولا حاجة منه هتسيبك ولا حاجة منه هتسيبك عشان كده ده سر مقدس تقول لي طب الحاجات دي جت منين الحاجات دي جت تدريس عارفين يعني ايه تدريس يعني لما يجي يقول لك لما تتناول ما تشفش يعني معناها ما تطلعش بعد كده الكلمة العيبة من بقك ما تطلعش من بقك الكلمة العيبة لما يقول لك ما تمشيش حافي يعني خلي سلوكك نظيف ما تمشيش حافي يعني خلي سلوكك نظيف ما يكونش سلوك اعوج ماشي لما يجي مثلا يقول لك ما تستحماش يعني معناها انت اساسا نظيف لكن الحموم فيها ايه مرة واحد قال لي المفروض قبليها بتسع ساعات عشان قال لما الواحد يستحمى المية تدخل في المسام بتاعة الجلد فتفطر الانسان قلت له طب ده ابونا في الكنيسة بيغسل ايديه ويوصل قدام مرتين يعني معناها المية بتدخل في المسام بتاعت الجلد وده من طقس ايه من طقس الكنيسة لكن هنا لما يقول لك ما تستحماش يعني عشان تشعر انك انت اساسا ايه نظيف بالمسيح انت اساسا طاهر بالمسيح لما يقول لك اوعى تتجرح يعني معناها اوعى تدوز دم المسيح اللي فيك فهي عبارة عن دروس ايه تعليمية للمبتدئين كانت دروس تعليمية للمبتدئين زي بالضبط الطفل لما باجي اقول له ثلاث تفاحات كان منهم تفاحة يتفضل كام دي دي دروس ايه تعليمية تعليمية انا فاكر مرة كنت بقول لبنتي صدقوني قاعد ب- ب- بذاكر لها وبقول لها وهي في حضانة بقول لها ثلاث بطات وعليهم زائد بطتين يساوي كام؟ قالت لي يا بابا دي فراخ مش بط هي هي الصورة انا افتكرتها بط هي صادقة فعلا فبتقول لي دي فراخ مش بط يعني هي بتحس ان انا ايه؟ ان انا غلطت لكن بعد ما كبر تيجي تقول له خمسة واثنين كام؟ يقول لك خمسة ايه؟ تقول له اي حاجة خلاص بقى الرقم ايه؟ مجرد فهنا خلينا بلاش نمشي في, في, في, في نبقى في حضانه في الايمان انا بسميها حضانه الايمان ان لو كلت شوك السمك مش عارف لو رميت مش عارف ايه لو عملت ايه لا يا حبيبي انت خدت سر مقدس وواقف تقول من سيفصلني عن المسيح اشد ام ضيق ام جوع ام عري ام اضطهاد ام خطر ام سيف مفيش حاجه تقدر ايه مفيش حاجة تقدر تفصلنا عن ايه؟ عن المسيح. لكن اجي اقول ايه؟ طب واحد يقول لك ايه؟ لو اتجرح نمشيش حاجة عشان لو اتجرح دم المسيح ايه ما ينزلش. طب اسأله سؤال، لو اتجرح بعد اسبوع او بعد عشر ايام هل دم المسيح خلص منه؟ ولا انتهى؟ طب ما انت طول عمرك اعضائك اعضاء المسيح. صح ولا لا وانت هيكل للروح القدس فاذا خلينا بلاش الحرف يعمل ايه يقتل الروح يحيي دي كانت مواضيع حاطينها للمبتدئين الموعظين لما يجي يقول له ايه يقول له عارف عارف الطفل الصغير لما تحب تسكته بتقول له ايه ها. بتقول له ايه لا مش عايز نفس خلي بالك مش عايز نفس طب ده لو كتم نفسه يموت فاهمني كلمة بص مش عايز ولا نفس طيب تيجي يجي يقول لك طب ازاي ما اتنفست بقى بدل مش عايز نفس أ- أ- احط ايدي على مناخير وبقي واسدهم طب هنسد فكلمة مش عايز نفس يعني مش عايزك تطلع ايه صوتك انا لما بقول له ما تتفش ما تبسطش يعني معناها ما تصلحش اي كلمة تأذي أي حد زي ما قال أحد الآباء القديسين قال هذا الفم دخل فيه جسد الرب ودمه لقمة حرام لا تدخل فيه وكلمة بطالة لا تخرج منه لقمة حرام ما تدخلش في بقي وكلمة بطالة ما تخرجش من بقي فدي كانت عبارة يا أحبائي عن علامات تدريبية للمبتدئين فبنقول للمبتدأ خد العلامات دي ونفذ معانيها هتوصل واحد بيقول أر- أرجو تفسير آية عبرانيين ستة من أربعة لستة لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة إذ هم يطلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه صاحب السؤال خايف ان اللي لاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء وحصل وحصل وسقطوا لا يمكن تجديدهم ثانية كان بيتكلم عن ايه انا بقول لكم لما تيجي تقرا آية شوف الموضوع كان بيتكلم عن ايه اول اصحاح ستة بيتكلم عن المعموديات يبقى الموضوع عن ايه عن المعمودية نفترض واحد اتعمد هشرح الآية واترسم بالميرون واتناول واعترف وصار شريك للن- ل- للروح القدس ودخل في النعمة الإلهية وبعد ده كله عمل ايه سقط سقط يعني ايه لا سقط يعني كفر بالمسيح يعني غير دينه السقطة اللي هي ترك المسيح غير دينه بعد ما غير دينه لما يجي يرجع هل هنعمده تاني نجدده يعني تاني ونضيف له الميرون ونعمل اللي ده قال لك لا يمكن تجديدهم ابدا يعني لما يرجع بيقدم توبه واعتراف وياخد تاديب ويدخل في جسد الكنيسه لان المعموديه لا تتكرر لان لو اتكررت مره تانية يبقى كاننا بنعلن ان المسيح اتصلب ايه مرتين صلبوا ابن الانسان ثانية عشان كده ما بيتعمدش تاني كلمة سقطوا في الن- في في, في, في النص اليوناني يعني معناها تركوا الرب اللي هي نفس الكلمة اللي أطلقت على سقطة مين؟ ها؟ بطرس أقص- أ- أ- أطلقت على سقطة بطرس إنه أنكر المسيح هذه السقطة مش أخطأه لأن لو كان أخطأه لا يمكن تجديدهم دي تبقى مصيبة بقى صح ولا لا ده نفس يوحنا بيقول ان قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا وليس الحق فينا والكتاب المقدس بيقول الصديق يسقط في اليوم سبع مرات واخيرا ايه واخيرا يقوم لكن هنا كلمة سقطوا يعني وقعوا كفرع وقع من الشجرة فرع مرتبط بالشجرة وقع لا يمكن تجديدهم ثانية يعني اوعوا لما يرجعوا تعمدوهم وترشموهم بالميرون وتعملوا لهم عملية التجديد اللي خدوها الموعظين لان احنا نؤمن بمعمودية واحدة والمعمودية دفن مع ايه مع المسيح فلما نيجي نعمده تاني يعني معناها اتدفن مع المسيح ايه مرتين ومعنى كده بنعلن ان المسيح المفروض يجي يموت تاني لا هو مات مرة واحدة وانا اتدفنت معاه مرة واحدة عشان كده لما واحد بيغير دينه عندنا ويسيب المسيح لاجل اي امر ما وبعدين يصحى ضميره وبيجي للكنيسة بيقدم توبة وبيقدم اعتراف وبيعترف عليها كسقطة بيعترف عليها كسقطة خطية وبعدين الاب بيديله ايه تأديب كنسي بيديله تأديب كنسي لكن لا يعمده ولا يرشمه بالميرون وبعد التأديب الكنسي يدخل الكنيسة ويعمل ايه ويتناول عادي كأي انسان خاطئ جاي يعترف واحد بيقول في ظهور السيد المسيح للتلاميذ في احد الاناجيل اللي هو انجيل مرقس ظهر للإحدى عشر وفي رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس يقول ظهر للإثنى عشر وفي الواقع ظهر للتلاميذ العشرة لأن توما كان غايب أرجو التوضيح خلوا بالكم هنا اول ظهور ظهر لمين للعشر ثاني ظهور ظهر لمين الحد اللي بعديه للحداشر بعد كده ظهر لكم واحد ها لا بولس الرسول قال لايه خمسمائة اخ فمن الخمسمائة اخ ده كان مين متياس صح ولا لا لان هم قالوا ان يهوذا سقط نشوف واحد نعين اتنين يكونوا شافوا المسيح من بداية خدمته لغاية ايه قيامته فلقيوا اتنين حضروا ايام المسيح من بداية خدمته لغاية قيامته ورموا عليهم القرعة يبقى كان من ضمنهم مين متياس يبقى هو لما بولس الرسول يقول لك ظهر للاثنى عشر مش بيحدد ان اول ظهور كان لل 12 صح ولا لا لان لو قلنا ظهر للاثنى عشر طب ما يهوذا كان فين كان في خبر كام يهوذا مش كان شنق نفسه فهنا مفيش اختلاف بين نهائي بينهم مفيش اختلاف زي بالظبط واحد بيقول لك ايه فلان جه البلد واول ما دخل ال- البلد قبل فلان وفلان هو في مدخل البلد قبل ثلاثة بعد كده لما مشي شوية قبل اتنين تاني بعد كده لما مشي شوية واخد بالكم قبل خمسة لما نيجي بعد زيارته نقول فلان قبل كم واحد قبل عشرة يقول لك هو ثلاثة ولا اتنين ولا خمسة ثلاثة والاثنين والخمسة ومجموعهم ايه مجموعهم عشرة لما بيتكلم بيتكلم بولس الرسول بيتكلم لأهل كورنثوس بعد والروح القدس الإله الواحد أمين وصلنا في إنجيل يوحنا إصحاح 11 آية 11 لعازر حبيبنا قد نام لكني أذهب لأوقظه ووقفنا عند أوقظه لو كان الرب ما بيرصش كما- كلام الروح القدس لا احنا دايما نقول ان الروح القدس لما بيحكي قصة ما هوش رص طوب لا لكل كلمة لها معنى لان فعلا اسبوع الالام يبدأ باقامة العازر اسبوع الالام يبدأ باقامة العازر سبت العازر ده اول اسبوع الالام وسبت النور ده اخر اسبوع الالام في هذا الاسبوع يا احبائي نجد ان في اقامة العازر وقلنا كلمة العازر يعني انسان غير مرتبط العازر ده المذكر المؤنث ايه عذراء عذراء العازر ده المذكر المؤنث عذراء حتى في في في اللغه الطليانيه عذراء اسمها مادونا مش بتسمعوا بنت اسمها ايه مادونا مادونا يعني عذراء طب والمذكر مارادونا اللاعب اللي اسمه مارادونا ده يعني العازر العازر دي معناها فهنا كلمة العازر يعني إنسان مش مرتبط يعني إنسان العازر أو العذراء إنسان بيدور على شريك حياة شريك الحياة بيقول لعازر حبيبنا نام وأنا ذاهب لأوقظه مش رايحة صحية القبض جت من كلمة ايه يقظة عايزين يقظة عايزين صحوة عايزين صحوة ليه العذر موجود فين موجود في قبر موجود في عفن اللي حواليه شامين ريحته واللي حواليه هيشموا نتنته لكن لما تيجي هو تقول له انت شامم ايه يا العذر جوه يقول لك انا ما بشمش ما لو الواحد فينا يشم تصرفاته ما كانش عملها لو انا بشم سلوكي ما كنتش عملته الناس شم ريحتي والملائكة شايفة تصرفاتي وانا مش شايف تصرفات نفسي ولا سلوك نفسي ولا سلوك نفسي وكان لابد ان ياتي الرب عشان يصحيني عشان يقول لي كفايه عشان يناديلي وحصلت عملية المبادلة هنشوف طريقة المبادلة العذر ده بيمثلنا كلنا واحنا كلنا ميتين كلنا ميتين بالخطية وبرضه كلنا حبايبه العازر حبيبنا انت حبيب ربنا انت غالي على قلبه وانت غالي على قلبه رغم النتانة رغم العفن رغم الضلمة رغم الحجر اللي بيفصل بينك وبينه رغم كل ده ايوه انت غالي عليه انت غالي عليه وبيقول لك بملء الفم حبيبي شوفوا عروس النشيد حب التقرير على نفسها صعب جدا قالت انا سودة نمرة واحد شمس التجارب لوحتني نمرة اتنين بنو امي غضبوا على عارف يعني ايه بنو امي يعني اخوات يعني اقرب ما ليا لحم ودمي مش طايقني اهلي مش طايقني بنو امي غضبوا عليا وتصوروا لما انسان اهله يكرهوه يبقى الناس اللي بره يعملوا ايه اهله اهله حبايبه يكرهوه سودا شمس التجارب لوحتها بنو امي غضبوا عليا جعلوني ناطورة الكروم اخر حاجة ناطورة الكرمة الهيفة اللي ما بتصلحش عنب العنب يطلع وهو اخضر تعمل ايه تنكره زي جات منها مطرة او مطرة تنكره والشجرة دايما الهيفة شجتها رفعها فين في السماء كبرياء جعلوني ناطورة الكروم لكن في نفس الوقت يا احبائي اول كلمة يقول لها ايه بتسأل عنه اخبرني يا من تحبه نفسي انا ديني قلت لك صفاتي انا قلت لك صفاتي على حقيقتها اخبرني يا من تحبه نفسي اين ترعى اين تربط عند الظهيرة لماذا اكون انا مقنعة عند قطعة اصحابك كان رده ايه ان لم تعرفي ايتها الجميلة بين النساء جميلة لما هي عارفة نفسها وانت جاي تقول خلي بالكم ما لهاش ايتها الجميلة لا ايتها الجميلة بين النساء يعني انت اجمل نساء العالم في نظرك يا رب اه في نظرك اسكت اصوات الملائكة عشان اسمع اصواتكم الملائكة بسكتهم عشان اسمع صوتكم عمره ما ربنا قال عن حاجة عن الملائكة لكن قال لذتي في بني آدم لذتك في بني آدم وهو أسعد كائن ومولود للمشقة وكله تعب لكن هو بيحبنا عايز يوقظنا لعازر حبيبنا نام وانا ذاهب لاوقظه وانا بقول الايه دي اصرخ جواك واصرخ جواك قول له تعالى صحيني من غفلتي يا رب قول له تعالى انقذني من نفسي انا مش دريان لا دريان بعيشتي ولا دريان بحياتي ولا دريان بتصرفاتي تعالى انقذني وانا ذاهب اذهب لانقذه هم لما قال نام وانا رايح انقذه التلاميذ فهموا بقى ان النوم ده واخد بالكم ما يقصدش بيه نوم نعاس هم الاول افتكروا ان النوم ما النوم كم مر... كم نوم ثلاثة يا ينام ينعس يا ينام نوم المرض يا ينام نوم ايه الموت فهم الاول افتكروه واخدين بالكم ان النوم بتاع ايه بتاع النوم العادي انسان نايم يصحى لكن هنا قالوا له ايه الظهر حسه قالوا تلاميذي يا سيد ان كان قد نام فهو يشفى آه. ان كان نام يشفى ايه معنى كلمة يشفى يعني اذا كان نام نوم المرض ما انت ممكن تشفيه من هنا ما حصلش انك انت بالنسبة للراجل اللي ابنه مريض قال لك قول كلمة فيبرأ غلامي طب ما هو من هنا تقول كلمة وتشفيه قول كلمة يا رب وشفيه ان كان نام فهو ايه فهو يشفى فقال تلاميذه يا سيد ان كان قد نام فهو يشفى وكان يسوع يقول عن موته وهم ظنوا انه يقوم على رقاد النوم بتاع ايه بتاع المرض فقال لهم يسوع حينئذ علانية لعازر مات وانا افرح الجملة دي نفسي تفكروا معاها لعازر مات وانا افرح تصور لما انا اجي اقول لكم اسكتوا فلان مات وانا فرحان تقول ياه ده بيكرهه في الدرجه دي لا ده حبيبه وحبيبك تفرح لموته ما هي النقطة دي اللي تبين لنا الفرق في المعاملة في نظرتنا احنا للخير والشر ونظرة الله للخير والشر قلتها لكم اكتر من مرة وهكررها تاني الليلة لان ناس كتيرة بتسأل وتعاتب ربنا وتقول له ليه يا رب عملت كده ليه خدت فلان الصغير في السن ليه جرحت قلبنا وحزنتنا وزعلتنا ليه استخسرت الفرحة اللي كانت فينا الخير في مفهومنا بالإيجابيات والشر في مفهومنا بالسلبيات كل الإيجابيات خير وكل السلبيات شر نجاح خير سقوط شر مكسب خير خسارة شر صحة خير مرض شر حياة خير موت شر ايه ده كل ايجابي يعني كل اللي تاخده طول ما انت بتاخد خير لكن طول ما بيتاخد منك شر ده مفهوم مين البشر وعلى قمة البشر مين ها ايوب خلوا بالكم ايوب وضح مفهوم الخير والشر عند البشر عارفين قال ايه لمراته الخير من الرب نقبل والشر لا نقبل هو ربنا ماذا يقصد ايوب بالشر هو ربنا بيدي شر لا ما هشرحها بعد كده ايه الشر من ربنا قال الخير الرب ايه اعطى طب والشر الرب اخذ فكون انه خد في نظرنا بيعتبر ايه شر عشان كده قال آه الخير من الرب نقبل والشر لا نقبل آه الرب أعطى الرب أخذ يبقى الخير والشر في نظر البشر بالإيجابيات والسلبيات لكن في نظر الله الخير والشر القرب منه خير والبعد عنه شر فهمتوا الميزان بتاع ربنا والميزان بتاعنا اضرب امثله بقى مرض وهيقربك من ربنا ربنا بيعتبره ايه خير خسارة وهتقربك من ربنا ربنا يعتبرها خير صحة وهتبعدك عن ربنا ربنا يعتبر ايه شر شر يا احبائي اوعوا تفتكروا ان الرضا في العالم علامة رضا الله لو كان رضا الله في العالم عن الناس اللي اللي, اللي بيقول لك فلان ربنا عطيهم كان المسيح اداله وهو في الارض لكن ده المسيح عاش افقر الفقراء عاش ليس له اين يسند راسه جه وسط الفقراء ما جاش وسط الغناي جه وسط الفقراء مش الغناي عشان كده هنا يا حبايبي تبقى واضحه الايات واضحه وكامله ما تتشكس مع ربنا وتقول له ليه عملت كده هتبص تلاقي في مر جالك تجربة صعبة تبص لها بعين ابليس او بعينك الانسانية تعاتب ربنا وتخاصمه تبص بعين الايمان تلاقي التجربة دي تسببت في ان البيت كله يقرب لربنا صح من ساعة ما حلت بينا التجربة واحنا التصقنا بالله يبقى ربنا عمل حاجة شر ما عملش شر ده كل الامور بتعمل معا للخير اوعى تفتكر في يوم من الايام ان ربنا بيضن عليك او عايز يمررك او عايز يضايقك لا ده بيحبك بيحبك لعازر حبيبنا بيملاها بالقلب حبيبك لكن سايبه ده كله لغايه ما مات وعسل عشان يتمجد الله بيه عشان كده بيقول وانا ايه افرح تصوروا لما بيموت لنا واحد غالي نبقى احنا تحت شايلين التراب وربنا فرحان وبيضمه لأحضانه يا رب يقول لك النهارده فرح فرح واللي تحت اللي تحت سيبهم يشرب الكوته ويتمرروا قال معلش ما انا راجع لهم انا باخد وديعتي حبيبي اريحه في المجد وانزل للي تحت اكشف لهم واجبر الكسر اللي فيهم وقربهم ليا واحد ضمته للسماء والتانيين جبتهم عشان اعدهم للسماء تعتبروني كده قاسي عليكم كنت اسيبه واسيبكم انتوا وهم تروحوا جهنم هي حياة الارض دي حياة هتعيش 100 سنة هعتبر ان كل واحد فيكم هيكمل مع العلم اللي هيكمل المية فيكم عند سن التسعين هيمل من نفسه ويقول له خدها كفاية خدها كفاية هيمل من نفسه لكن يا احبائي هنا لما بيجي يقول ايه لان الانسان بيبقى حمل على نفسه وبيحس بنفسه وبيتضايق لكن انا هعتبر تعيش 100 سنه 100 سنه جنب لا نهائي ما لا نهايه عجبني القديس اغسطينوس مره واحد ساله سؤال بيقول له الابديه كم سنه فالقديس اغسطينوس بص له وضحك قال له شوف قال له اه قال له اجمع الرملة اللي في العالم كله وهات طائر ينقلهم حباية حباية وكل حباية ينقلها في سنة الرمل بتاع العالم كله وهات طائر ينقل الرمل ايه طائر واحد ينقل الرمل حباية حباية وكل حباية ينقلها في ايه في سنة الرمل كله هينقله في كام سنة قال له ما يتعدش قال له دي بداية الأبدية قال له مش دي الأبدية قال له لا دي بداية الأبدية لأن لو دخلتها في الكمبيوتر هيتعد مفيش أرقام ما تتعدش لكن دي بداية الأبدية أبدية ما تنتهيش فيها فرح فيها شبع فيها هتظهر انت كامل هتبقى راضي عن كل وضعك وكل حياتك فيسيبك في حياة الارض انت مش عارف الابدية مش هينفع يسيبك تتمتع المتعة الوقتية عشان تخسر الاخلاق لا لا انت بكرة هتشكره النهاردة بتتذمر وتفلسف وتنرفز طب ما انت بتعمل مع ابنك كده صح ولا لا وبتجيبه غصب عن عينه وتقفل له التلفزيون وتقعده على الكتاب وتخليه يذاكر وبيبقى زهقان وطهقان منك وتقول معلش بكره هيكبر ويعرف ان انا اللي كنت اللي بعمله ده الايه؟ ده مصلحته وما بتسمعش كلامه عايز يسمع كلامك لما يجي يقول لك يا بابا خليني العب واطلع واتفسح يمين وشمال لسه ما خلصتش الكوبايه شكرا يمين وشمال يبقى لما نيجي نعمل ده كله يبقى بعد كده تيجي تقول له حاضر يا ابني انا هرضيك النهارده وخلاص بلاش بلاش تمتحن السنه دي اذا كان ده بيتضايق بلاش تمتحن السنه دي تبقى بتحبه ما انت رضيته واديته اللي يبسطه ويفرحه ليه ربنا عايز يعمل معاك كده ما هو اب وعارف مصلحتك وعارف حياتك انا بدق على النقطه دي لان احنا بنعاتب ربنا كتير لازم حبيبنا مات وانا افرح لاجلكم لاني لم اكن هناك لتؤمنوا ولكن لنذهب اليه ما كنتش هناك ورايح تعمل ايه رايح بعد خراب ملطة على رأي المثل ما ده الكلام اللي قالته له عروس النشيد قالت له ايه اين تربط عند ايه عارف يعني ايه عند الظهيره يعني وقت الشمس بتكون سخنة بتبقى رحت فين ما بشوفكش في وسط التجربة بحس انك سبتني خالص يبدو ليك ان انا سبتك لكن انا علي عيني عليك من اول السنة لاخرها يبدو ليك ان انا سبتك لكن انا عيني عليك من اول السنة لاخرها ولكن لنذهب اليه حلوه لنذهب تذهب امتى يا رب انا دايما اروح في الهزيع الاخير في الوقت المناسب اصل ربنا لابس في ايده ساعه وعمر ربنا ما هيظبط ساعتك ع- ساعته على ساعتك انت المفروض اللي تظبط ساعتك على ايه على ساعته انت عايز ربنا يمشي بحسب ما انت عايز بحسب فكرك بحسب طبعك بحسب ظروفك الحقيقة فقال توما آه. الذي يقال له التوأم للتلاميذ رفقائه يعني ما قالش ليسوع ما يقدرش يواجه يسوع لنذهب نحن ايضا لكي نموت معه ايه رايكم في الجمله اللي قالها توما دي ثم- جمله حلوه جدا لو قريته في اصحاح تسعة في اصحاح عشرة خلي بالكم في اصحاح عشرة ان يسوع اليهود طلبوا انهم ايه انهم يقتلوه أس- في اصحاح تسعة طلبوا ان ايه يقتلوه عشان فتح ايه الاعمى وحبوا يرجموه ولما حبوا يرجموه مشي وهو ماشي قال لتلاميذه انا الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف لكن قال اضبط الراعي الصالح يبذل نفسه على الخراف وخد التلاميذ وايه وهرب وهم هناك لما تقرا من خلال انجيل لوقا ومتى تلاقي ان في الحته دي قال لهم احنا بمجرد ما هنروح اورشليم ابن الانسان هيسلم للكهنه والكهنه هيسلموه للرومان والرومان يمسكوه ويخلعوا ثيابه ويجلدوه ويدفلوا على وجهه ويصلبوه ويموت وفي اليوم الثالث يقوم يعني قال لهم اللي ايه ايه اللي هيحصل له طب الحمد لله هتودينا برجلينا تودونا برجلينا لغايه عندهم لما انت بتقول بمجرد ما نروح اورشليم هيتقبض عليك وانت تقول لعازر مات وانا رايح اصحيه نروح احنا كمان عشان نموت معاه تبقى بالمره هو مات واحنا يتقبض علينا ونموت مش انت يا توما اللي هتموت معاه واحد هيموت معايا انا هجتاز المعصرة وحدي وطول ما انا على الارض هحافظ عليهم وده اللي قاله ايها الاب وانا معاهم حفظتهم لما جم يقبضوا على يسوع كان المفروض هيقبضوا على يسوع وعلى مين وعلى اللي معاه صح ولا لا هم لما بيقبضوا على واحد مش بيقبضوا على كل ال- المجموعه ايه اللي خلاهم ما قبضوش على المجموعة هو اظهر لاهوت وقف كده هم جايين وحوطوا بالكل قال لهم من تطلبون قالوا له يسوع الناصري قال لهم انا هو راحوا واقعين على وشهم في اللغة اليونانية مكتوبة ايه ايجو ايمي انا يهوى انا يهوى ايجواني انا يهوى اول ما قال لهم انا يهوى وقعوا على وشه ايه يا رب انت مش هتخليهم يصلبوك قال لا انا بس بظهر ومضة من ومضات اللاهوت علشان ايه عشان احمي تلاميذي ما يمسكوش ولا واحد منهم اول ما وقعوا اتكفوا على وشهم وقاموا زي اللي, اللي يكون ايه مكتفين قال لهم قلت لكم من تطلبون قالوا له يسوع الناصري قال لهم طيب انتوا عايزين تمسكوني القوة اللي ماسكاكم دي ومش مخلياكم تقربوا مني ومتكتفين زي ما اتكتفوا الاسود بالنسبة لدانيال وزي ما اتكتفت النار بالنسبة للثلاث فتية انتوا دلوقتي متكتفين مش عشاني عشان دول يمشوا دول وبص للتلاميذ قال لهم امشوا وهم برضه واقفين متكتفين زي ما يكون واحد نزل عليه سهم الله مش بيتحرك مكانه بعد ما مشيوا التلاميذ واتخ- واستخبوا خلوا بالكم في الحته دي التلاميذ مشيوا وهم واقفين عارف الفار لما بيبقى القط بيلف حواليه ومش قادر يتحرك اعصابه كلها سايبه هم اعصابهم كلها سايبه امتى رجعت لهم قوتهم بعد ما استخبوا التلاميذ بفتره بص لهم قال لهم جمله حلوه قال لهم هذه ساعتكم وسلطان الظلمة بصوا لقوا نفسهم زي الوحوش هجموا عليه لكن لو قالها لهم واحد من التلاميذ ظاهر كانوا قال وراه هاتوه لكن كانوا استخبوا ايه اللي عملته ده يا رب يلطشوا فيه يدفوا على وشه يضربوا فيه الكتاب يقول ايه كشاة سيقة الى الذبح وكنعجة صامتة امام جزيها ظلم وتذلل ولم يفتح فاه كل ده اه يتف على وشه شوف لما واحد على اخر عزمه يروح تافف على وشه والتاني يروح ناتف له دقنه والتالت يروح مديله بالقلم وجنود الرومان لعبوه صلح بس مش على ايده على وشه يقول لك نشوف الراجل ده بتاع التنبؤات يغموه وانتوا عارفين الجنود الرومان دول ايه اقوياء ويروحوا لطشوا واحد اخر ما عنده يديله بالقلم ويرفعوا ايديهم فتحوا لهم مين فينا اللي ضربك يبص لهم ويسكت معرفتش طب نجرب مرة تانية يغموا له عينيه واحد تاني يروح ضربه ومن اخبار الكفن ان ان خدوده اتقطعت لان الرومان دايما يحبوا يلبسوا خواتم نحاس يحبوا النحاس قوي الرومان كل لبسهم نحاس والفص بتاع الخاتم نحاس يقلب الفص بحيث ان الفص يبقى في ايده عشان لما يضربه يقطع خده هو عس- للابن الضال يقول لهم ضعوا خاتما في يديه واحنا نضربه بالخاتم على وشه مش مهم هو قبل كده ومحبته اللي ربطته وقبل ان يعمل كده عشان كده تيجي يا توما النهارده وتقول نروح احنا نموت معاه لا مش هتموت مش هتموت دلوقتي معاي بس هتموت معاي بعد ما يمتلكك الروح القدس يا حبيبي هتموت معاي هتشرب الكاس هتستسجد من اجلي لكن دلوقتي مش بتاع موت لا انت ولا هم احسن ما فيكم ولا اكبر ما فيكم بطرس قدام واحده جاريه انكرني هذه العينه بتاعتكم فما تخافوش ولما اتى يسوع وجد انه قد صار له اربعه ايام في القبر اللي كان معانا في اسبوع الالام يلاقي ان خروف الفصح خلوا بالكم هنا يشتروه في اليوم العاشر ويصير تحت الحفظ لغاية اليوم الكام الرابع عشر الرابع عشر وقلنا الرابع عشر يعني كم يوم اربع ايام واربع ايام ليه اتنهى مقياسين المقياس الاول ان بالنسبة لشعب اسرائيل مين جد اسرائيل ابراهيم ربنا قال لابراهيم الشعب بتاعك انا هدي لك الارض دي بس الشعب بتاعك هيروح في مصر وي... ويعيش في العبودية 400 سنة 400 سنة وفي القرن الرابع هرجعهم في الجيل الرابع هرجعهم في أربع أيام يعني هخلصهم من العبودية ده بالنسبة لمين؟ لشعب إسرائيل، طب وبالنسبة للأمم؟ من إبرا... من آدم اللي هو جدنا إحنا لغاية إبراهيم 2000 سنة. ومن إبراهيم للمسيح 2000 سنة، يبقى كام سنة؟ 4000 سنة، و1000 سنة عند الله كيوم واحد، فأربعة أيام يعني ال 4000 سنة الكل منتن ومعفن في هيئة العازر. له أربعة أيام أربعة آلاف سنة جاي تعمل إيه؟ قال جاي أعمل عملية استبدال أرفع الحجر أخد الموت من العاذر يتحط على دماغي وتخرج الحياة مني تتحط على دماغ أولادي أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له عشان كده يقول لك قد صار له أربعة أيام في القبر لا ويقول لك إيه وكان البيت عنيا قريبا من اورشليم نحو خمسة عشر غلوة ده ليه قصد يعني هو رايح يقوم لعازر في قرية اسمها ايه بيت عنيا طب اللي هيقبضوا عليه دول فين ها في اورشليم طب ما تقول كويس ما راحش اورشليم نفسها راح قريه ايه جنبها قال لك لا ده بين بيت عانيه وبين اورشليم كم غلوه 15 غلوه لو قريته في التقليد بتاع اليهود يقول لك ان يوم السبت الواحد لو سافر اكثر من عشرين غلوة يعتبر ايه كسر السبت يعني ما تمشيش يوم السبت غير ايه عشرين غلوة حتى لما يقول لك راح الحتة الفلانية سفر ايه سفر سبت يعني ايه سفر سبت يعني لو سافروا ما يبقوش كسروا السبت لان المسيح لما اقام العذر اقامه يوم ايه سبت العازر هو اسمه سبت العازر حتى عشان تبقى عارف فعايز يقول ايه راح يصح العازر في بلد لو اليهود عرفوا ممكن ايه يروحوا له اصل لو كانت بيت عنيا تبعد 25 غلوة يبقى نقول اه اختار يوم السبت شوفوا الذكاء بتاعه عشان اليهود لو حبوا يروحوا له ما يقدروش ايه يكسروا السبت فما يروحولوش لا يا سيدي ده رايح في عقر دارهم ورايح بيت عنيا وبيت عنيا تبعد قد ايه 15 غلوة وسفر السبت كام غلوة 20 غلوة يعني ممكن مدام يوصل الخبر يروحوا له لكن ده عارف الساعة بتاعته امتى ولا حد يقدر يمد ايده عليه الا ايه ما لم يعطى من فوق عارف كل حاجة عشان كده هنا بيقول لك انه راح وكانت بيت عنيا وبيت عنيا يعني بيت العناء او الالم وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا الى مرسى ومريم ليعزيهما عن اخيهما مرسى الكبيرة طبعا ومريم نمرة اثنين فلما سمعت مرسى ان يسوع اتي لاقته هنبتدي بقى
التدخل بين مرسى ومريم مريم اختارت النصيب الصالح مرسى اهتمت واضطربت خلوا بالكم لما مرسى قالت له خلي اختي تيجي تساعدني قال لها انت تهتمين وتضطردين اوعى تفتكر ان الرب وبخ مرسى عشان بتخدم لا الخدمة مطلوبة وكون مرسى تشتغل مطلوبة بس تشتغل وودنها ايه معاه مش تهتم وتضطرب اكتر حاجة الاهتمام والاضطراب عشان كده يقول لك مرسى لاقته وكل اللي ما عرفوش يقعدوا عند قدمي المسيح اللي ما اختاروش النصيب الصالح بيروحوا مع ربنا يعملوا ايه يلاقوه كلمة يلاقوه يعني ايه يعني يتعاملوا معاه ند للند يعني كلمة بكلمة ورد برد وليه يا رب وعشان خاطر ايه ما هو ده اللي بيلاقيه اللي بيلاقيه كده لكن اللي بيجلس عند رجليه يقول له صمت لم اتكلم لانك انت فعلت ده احيانا احنا بنظهر ذكاء اكثر من الله احيانا بنظهر ذكاء اكثر من الله وشوفوا بقى مرت سألت السؤال اللي هتسأله له مريم لو كنت ها هنا لم يمت اخي شوف يسوع قال لها ايه سيقوم اخوك قالت له طب وجبت ايه من عندك ما احنا طول عمرنا من ساعة ما رجينا مدارس الاحد ونقول وننتظر قيامة الاموات وحياة الدهر الاتي طب ما عارفين ده مش المسيحيين بس ده كل الاديان بيقولوا ان ايه كل دين يربط نفسه بالسماء يقول لك ان احنا ايه في قيامه في يوم القيامة يوم القيامة ده الفراعنة الوثنيين بيؤمنوا بايه بالقيامة وبالبعث ايه اللي جبته من عندك عشان كده هو قال لها سيقوم اخوك عارف قالت له ايه يا سلام قالت له مرسى انا اعلم انه سيقوم في القيامة في اليوم الاخير انا عايزة دلوقتي اتكلمنا على اليوم الاخير انا عايزة دلوقتي رد عليه يسوع قال لها انا هو القيامة خلي بالك انا القيامة نفسها انا الحياة نفسها انا القيامة والحياة القيامة للي فيه المسيح مش مستني قيامة والحياة للي فيه المسيح مش مستني حياة لانه عايش القيامة وعايش الحياة وما يهموش هنا ولا هناك انا القيامة والحياة من امن بي ولو مات ده يقصد بها مين لعازر ولو مات فسيحيا طب وبالنسبة للي قدامي دلوقتي مش لعازر ومن كان حيا اه ومن كان حيا وامن بي فلن يرى الموت الى الابد مش هيموت للابد يعني ايه مش هيموت امال اللي بيحصل ده ايه اصل الموت ده ليه منظر الموت ليه منظر انت مش هتشوف الموت هتجتازه دون ان تراه وقدام الحاجة ما شفتهاش خلاص ما دام الحاجة انت ما شفتهاش خلاص لن يرى الموت الى الابد عارف بالضبط زي, زي ايه زي اللي بيعمل عملية هل بيشوف الاجهزة اللي بتستخدم في العملية ابدا لما تيجي تسأله ايه يا فلان اللي حصل يقول لك ادوني حقنة وقعد يسألني سؤال وبعد ما سألني السؤال ابتدى وبعد ما سألني سؤال بصيت لقيت نفسي بفتح عينيا لقيت نفسي على السرير ومركبين لي الخراطيم طب ايه اللي حصل؟ يقول لك ما اعرفش هل معنى ذلك اني ما اتفتحش البطن؟ ما استأصلش حاجة؟ اتفتح البطن واستأصل الورم وخيط جوه وخيط بره وحط القطن وحط البلاستر وعمل مش عارف ايه وركب الخراطيم وكل حاجة ولا شاف حاجة ادي كلمة لن يرى الموت اليهود كانوا قالوا للمسيح انت بتقول لن يذوق الموت هو ما قالش لن يذوق لان كلنا هنذوق ايه الموت بس مش ايه مش هنرى نرى تعالوا شوفوا استفانوس كده اسأل الناس اللي بره شفت ايه بعد ما روحوا بيوتهم اسكتوا الغلبان المسكين رموه جوه الحفرة واول حجر نزل في دماغه المخ طلع تاني حجر الدم غرق وشه تالت حجر كفاه على وشه والشتايم اللي شتوها مع أهله والبهدلة اللي بهدلوها له والحجارة هارت جسمه حتة حتة الصدر اتكسر كنا بنسمع الطقطقة بتاعة العظم والبهدلة حصلت لكن تعالوا نسأل الصفنون شفت ايه يا الصفنون يقول لك انا كل اللي شفته بصراحة كده بصيت لقيت السماء مفتوحة والمسيح قاعد شكله جميل وبيبص لي وبيضحك وعايز اوصل له مش قادر وحواليه ملايكة بتعمل انغام وترانيم ورائحة عطرة لدرجة صرخت وقلت لهم انا شايف المسيح جالس على يمين العظمة طب واللي حواليه حواليه مين الناس اللي حواليه انا انا مش عارف انا ما كنتش واخد بالي منهم نور المسيح خلاني شفتهم عبارة عن اشباح بس كنت شايف حاجات بتطير كده ايه اللي بتصير ده طب سمعت صوتهم وهم بيشتموا فيك قال لا انا سمعت ترانيم ملائكيه
بس حسيت ان زي ما يكونوا ايه بيحطوا لي حاجة كده تب عالية وبيطلعوا لي كأنهم بيزقوني لفوق ناحية حبيبي لدرجة قلت له إذا كانوا اللي بيعملوا الخطية دي ما تحسبها لهمش ما تحسبها لهمش لا تقم لهم هذه الخطية إيه ده؟ الناس لوح يقولوا العازر آه، يقولوا ان استفانوس مات مرجوم وهو يقول لهم انا اخذت للسماء انا ما شفتش موت ان عشنا للرب نعيش ان متنا للرب نموت مش هنشوف الموت الناس يقولوا ان الموت مش عارف مؤلم وزي جر مش عارف الشوك على الحرير ده الكلام ده ملوش لا مش في الايمان مش في الايمان قبل الموت هتبص تلاقي الدنيا منوره حواليك هتلاقي ملائكه وقديسين هتلاقي الرب يسوع فاتح لك احضانه هتبص تلاقي نفسك واقف وسطيهم ضموا لصدرك ولحضنك وخدك وطلع لفوق لا شفت جسدك ولا شفت الروح وهي بتخرج ولا شفت اي حاجة وتقول له كنت فين من زمان الله ده الموت اصبح سهوة يا ناس لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح فذاك افضل جدا اتؤمنين بهذا اه السؤال ده ليكم أتؤمنين بهذا من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد يا ريت له قالت له أعن ضعف إيماني لا قالت له نعم يا سيد أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم كلام جميل لكن ملوش أساس نتقابل به المرة الجاية ربنا يبارك حياتنا ويمتعنا في الإيمان ويعطينا أن نحيا لمجد المسيح يسوع الذي يعطي آمين
بيقول لماذا قال سبعة أيام تعيدون فيها رغم ان قدسكم قلتوا اول يوم راحة وثامن يوم راحة الظاهر صاحب السؤال ده بعته بخصوص عيد المظال اللي كنت بتكلم عنه هو فعلا بيقول ان عيد المظال سبعة ايام وبعدين يجي يقول لك ايه وفي اليوم الثامن راحة للرب فهنا كلمة اليوم الثامن رحل الرب يعني سبعة أيام في السبع مراحل اللي الرب بيقود فيها قصة الخلاص من عيد الفصح الفداء عيد الفطير شيل الخطية عيد البكورة الانتصار على الموت بالقيامة عيد الخمسين الملء بالروح القدس عيد هتاف الأبواق تجميع شعبه عيد الكفارة الاكتياز الصديقة العظيمة عيد المظال اللي هو ربنا يضلل على العالم ويشيل المعاشر منين من الارض لما يشيل المعاشر هنلاقي في اليوم السابع اللي هو بيقول سمعت صراخ بيقول قد صارت ممالك الارض للرب ولايه ولمسيحه سمعت صوت بيقول ان ممالك الارض كلها للرب ايه ولا مسيحه بعد ما يشيل المعاصر من الارض هل كل شيء انتهى لا ناقص حاجة تانية ايه بقى الحاجة اللي ناقصة الحاجة اللي ناقصة اللي هو بيقول ثم رأيت سماء جديدة وارضا جديدة لان السماء الاولى والارض الاولى مضتا وهي نفس الايه اللي بيقولها انا خالق كل شيء جديد فده اليوم الثامن ده رمز لليوم ايه لليوم الثامن واحد بيقول الكتاب المقدس بيقول اطلبوني بلجاجة ولا تملوا هل الله يحب اللجاجة مش حكاية ان الله يحب اللجاجة عشان تبقوا عارفين لكن الله عارف ان الحاجة اللي بتاخدها ببساطة بتهملها الحاجة اللي بتاخدها ببساطة بتهملها لكن الحاجة اللي انت بتاخدها بلجاجة بتعمل ايه بتحافظ عليه يعني هضرب لك مثل نفترض طلبوا منك ورقة ممضية من الدولة فرحت راحوا مدين لك الورقة الورقة خدتها في ثلاث دقايق بتعمل ايه ترميها على المكتب طب وان ضاعت الورقة هطلع غيرها لكن نفترض الورقة دي دوخوك عليها فترة طويلة وتروح من هنا وترجع من هنا وفضلت بعد دوخة طويلة جبت الورقة بتعمل ايه تطبقها وتشيلها في الدرج وتقفل عليها وروحك كلها فيها ولما حد يقول لا وانا انا غاوي اخد ده كله فربنا صنع خلاص مجانا لكن عارف الانسان الحاجة اللي بياخدها مجانا مش مقتنع بيها تتصوروا الحاجة اللي بياخدها مجانا مش مقتنع بيها على رأي احدهم حكى قصة قال لك واحد وقف على قرعة الطريق وقال في عمارة بني عمارة كلها شقق وقال العمارة دي تمليك ببلاش ويضرب الجرس ويقول تمليك ببلاش اللي عايز اي شقة يجي ياخدها والناس اللي معدية عليه بيقولوا تعالى نتفرج على الراجل ايه المجنون واقف يقول حاجة ببلاش حاجة ببلاش لمدة اسبوع ولا حد فيهم لا هوب ولا سأله ولا قال له اديني ابو بلاش ولا حاجة لان الناس حاطين في ذهنهم بطبيعة البشر مفيش حاجة بدون ايه بدون مقابل لازم كل حاجة لها مقابل المسيح يسوع جاي يعلن لينا في خلاص مقدم بدون مقابل لكن على الاقل عشان تحافظ عليه طلب منك انك تطلب كل شيء عنده بايه بلجاجة واللجاجة دي مش لاجل الامور المادية لا عشان تبقوا عارفين من اجل الامور ايه الروحية احفظ ال- الكلام اللي هقوله لك الليله الامور المادية الله يعطيها لكم دون ان تطلبوها اقولها تاني الامور المادية الله يعطيها لكم دون ان تطلبوها والامور الروحية لا يعطيها لكم الا اذا طلبتوها بلجاجة والكلام ده مش من عندي ده كلامه هو ده تلخيص لكلامه لان هو قال لا تهتموا ها، بما تأكلون ولا بما تشربون ولا بما ايه تلبسون لان هذه الامور كلها ها تزاد لكم ابوكم يعرف ما انتم تحتاجونه قبل ان تطلبونه الامور دي مين اللي بيطلبها قال لهم الامم طب وبعدين اطلبوا اولا شوف ملكوت الله وبره وكل هذه تزاد لكم لأن الله يعطي الروح القدس للذين يطلبونه عشان كده اللجاجة حطها ربنا اوعى تفتكر اللجاجة يعني ربنا عايز يذلك ولا عايز يقول لك طب مش هديها لك الا لان عارف طبيعتك عارف طبيعتك الطبيعة البشرية كده فبيضطر الامور الروحيه عشان تقدر قيمتها هو مش هيديها لك بفلوس لكن هيديها لك ببلاش بس على الاقل تطلبها بايه بلجاجه واللجاجه نمره واحد تشعرك بقيمتها نمره اثنين تشعرك بانك انت تعلن امام نفسك انك محتاجها لانك لو مش محتاجها هتطلبها مره وجت جت ما جتش ما جتش عشان كده تبقى مهمه بالنسبه لحياتك واحد الحقيقة بيقول ايه ما صحة الاقوال الاتية وما هو سندها الكتابي حرام السير الحافي بعد التناول عدم البصاق بعد التناول عدم الاستحمام قبل التناول اكل اللب مش عارف وشوك السمك وعظم الفراخ مش عارف آه، جرح الدم النازل من الاصابه شوفوا انا هقول حاجة التناول انا بحب اتكلم بمنتهى الصراحة التناول سر مقدس والسر المقدس يعني معناها مش اكل وشرب عشان تبقى عارف مش اكل وايه وشرب علشان كده قال الكتاب المقدس ملكوت السماوات ليس اكلا ولا شربا يعني ايه اكل وشرب يعني مش زي الاكل اللي انت بتاكله لان لو كان اكل طبيعي خلوا بالك وانت بتاكله لو بصقت تبقى بصقته يبقى بقى فعلا اكل ايه اكل طبيعي كده لانك بصقت واذا كان اكل طبيعي يبقى هينزل البقايا بتاعته مع المخلفات صح ولا لا لان اي اكل بتاكله بيتهضم وبيطلع منه مخلفات والمخلفات دي بتنزل من ايه من الانسان لكن ده سر بمجرد ما بيدخل بيتحد بيك بالكامل لو قطعوك حته حته ولا حاجه منه هتسيبك ولا حاجه منه هتسيبك عشان كده ده سر مقدس تقول لي طب الحاجات دي جت منين الحاجات دي جت تدريس عارفين يعني ايه تدريس يعني لما يجي يقول لك لما تتناول ما تتنفس يعني معناها ما تطلعش بعد كده الكلمة العيبة من بقك ما تطلعش من بقك الكلمة العيبة لما يقول لك ما تمشيش حافي يعني خلي سلوكك نظيف ما تمشيش حافي يعني خلي سلوكك نظيف ما يكونش سلوك اعوج ماشي لما يجي مثلا يقول لك ما تستحماش يعني معناها انت اساسا نظيف لكن الحموم فيها ايه مره واحد قال لي المفروض قبليها بتسع ساعات عشان قال لما الواحد يستحمى الميه تدخل في المسام بتاعت الجلد فتفطر الانسان قلت له طب ده ابونا في الكنيسه بيغسل ايديه في وسط القداس مرتين يعني معناها الميه بتدخل في المسام بتاعت الجلد وده من طقس ايه من طقس الكنيسه لكن هنا لما يقول لك ما تستحملش يعني عشان تشعر انك انت اساسا ايه نظيف في المسيح انت اساسا طاهر بالمسيح لما يقول لك اوعى تتجرح يعني معناها اوعى تدوز دم المسيح اللي فيك فهي عبارة عن دروس ايه تعليمية للمبتدئين كانت دروس تعليمية للمبتدئين زي بالضبط الطفل لما باجي اقول له ثلاث تفاحات كان منهم تفاحة يتفضل كام دي دي دروس ايه تعليمية تعليمية انا فاكر مرة كنت بقول لبنتي صدقوني قاعد ب- ب- بذاكر لها وبقول لها وهي في حضانة بقول لها ثلاث بطات وعليهم زائد بطتين يساوي كام؟ قالت لي يا بابا دي فراخ مش بط هي هي الصورة انا افتكرتها بط هي فرخة فعلا فبتقول لي دي فراخ مش بط يعني هي بتحس ان انا ايه؟ ان انا غلطت لكن بعد ما كبر تيجي تقول له خمسة واثنين كام؟ يقول لك خمسة ايه؟ تقول له اي حاجة حاجة